بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا المرة اللي فاتت أخذنا مقدمة في الأناجيل الأربعة معنى كلمة إنجيل وإزاي انتشر الإيمان قبل كتابة الأناجيل وليه في أربعة بشائر ما كانوش خمسة ولا ستة ولا ثلاثة ولا اثنين و الرموز بتاعة هذه البشائر بالنسبة للحيوانات الأربعة وكيف أن هذه البشائر الأربعة تتكامل بحيث في الآخر تديني صورة واضحة لشخص ربنا يسوع المسيح تطبيقا لهذه المقدمة هناخد النهاردة أول آيات في كل إنجيل وإزاي إن هي بتعلن هدف كتابة الإنجيل من أول آية وإزاي إن هما مع بعضيهم بيكملوا بعض عشان يظهروا لنا صورة كاملة لربنا يسوع المسيح. هتلاقوا إنجيل متى يبتدي بالآية اللي بتقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود ابن إبراهيم. كلمة كتاب ميلاد هنا مقصود بها سجل أنساب سجل السلالة اللي جه منها السيد المسيح وهنا لو تتذكروا معايا انه قلت لكم معلمنا متى كتب انجيله لليهود اللي بقوا مسيحيين عشان كده بيثبت لهم ان يسوع المسيح هو ابن داوود وابن ابراهيم الكلام دوت ما يهمش الناس اللي هم رومان او يونانيين لما يجي لليونانيين يقول لهم ان يسوع ابن داوود ابن ابراهيم يقولوا له لا نعرف يسوع ولا نعرف داوود ولا عايزين ابراهيم مالنا ومال فيدخلهم بمدخل اخر لما يجي للرومان يقول لهم ابن داوود ابن ابراهيم يقولوا احنا ما نعرفش الراجل ده لا داوود ولا ابراهيم لكن مع اليهود يقول لهم يسوع اللي انا هتكلم عنه في كل هذا الكتاب امره يهمكم لان هكلمكم عن ابن داوود وابن ابراهيم ودي هناخدها دلوقتي بالتفصيل اشمعنى داوود واشمعنى ابراهيم طبعا كله بيقول ابن داوود ابن ابراهيم معناها بيتكلم عن ناسوت المسيح وإنسانيته إنه ابن بشر ابن إنسان ابن أشخاص موجودين بالحقيقة في التاريخ البشري مش مجرد أسطورة وإن الشخص اللي احنا هنتكلم عنه كان له جسد حقيقي مش جسد خيالي بدليل ان هو مولود امرأة مرقس في انجيله يبدأ بكلمة بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله يعني بيتكلم عن الرومان والرومان عندهم آلهة بس ما يعرفوش حاجة عن داود ابراهيم فقال لهم انا جاي اكلمكم النهارده عن شخص هو ابن الله وطبعا مدام بيتكلم عن ابن الله يبقى بيتعرض للناحية اللاهوتية إذا كان متى بيتكلم عن الناسوت هيجي لنا مرقس يتكلم عن اللاهوت متى بيتكلم عن الناسوت ليه؟ لأن طبيعي اليهود اللي بيكلمهم يؤمنون أن الله موجود وإنه هيجي الله موجود وهيجي لنا يتجسد قال لهم اللي انتوا بتؤمنوا به جه وادي الدليل اهو ان له جسد زي ما انتوا كنتوا مستنيين لكن الرومان ما بيؤمنوش بالاله بتاعنا كانوا وثنيين فقال لهم هكلمكم عن ابن الله الذي جاء الينا معلمنا لوقا في مقدمة انجيله كان بيكتب الواحد اسمه ثاوفيلس ده راجل من الإسكندرية وكلمة ثاوفيلس كلمة يوناني ثيو يعني الله فيلوس يعني محبة فثيوفيلوس معناها محب الله فبيقول له أيها العزيز سوفيلوس أنا بكتب لك الكلام ده لتعرف صحة الكلام الذي علمت به الهدف من كتابة إنجيل لوقا إن أنا أديك معلومات مظبوطة عن المعرفة اللي أنت كنت اتعلمتها قبل كده ودي معناها إنه راجل كان قبل الإيمان ومحتاج بس حد يثبته أما إنجيل يوحنا فأنتم حافظين المقدمة بتاعته في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وكأنه من أول آية بيكشف لنا عن سر لاهوت المسيح الكلمة المتجسد طبعا في الآية 14 في نفس الإصحاح قال لنا والكلمة صار جسدا لكن في ختام إنجيله بيقول هذه فقد كتبت هذه المعلومات أو هذه ال ال القصص اللي كتبتها لكم في الإنجيل قد كتبت ليه؟ لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه يبقى هنا معلمنا يوحنا بيكشف لنا ان هدف كتابة انجيله ان احنا نعرف ان المسيح هو ابن الله ولو عرفنا الحكاية دي هيبقى لينا حياة ابدية بسبب هذا الايمان انجيل متى بيكشف الناسوت انجيل مرقس بيكشف اللاهوت انجيل لوقا بيتكلم عن تثبيت المعرفة الخاصة بالمسيح وإنجيل يوحنا بيطير بينا في أجواء اللاهوت العالي نيجي بقى لإنجيل متى ونشوف ليه بالذات ابن داوود ابن إبراهيم داوود بالنسبة لهم هو أعظم ملك ظهر في تاريخ الدولة بتاعتهم وهم قاعدين من زمان نفسهم ان العهد بتاع داوود يتكرر ويجي مرة تاني ملك عظيم زي داوود يعيد المجد للإسرائيل وداوود طبعا كان أخذ هذا الوعد من الله لما قال له ايه في اخبار ايام الاول اصحاح 17 والايه 11 ربنا قال الكلام ده لداود النبي والملك بفم نثان النبي يقول له متى كملت ايامك تذهب مع ابائك يعني هتموت إني أقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك وأثبت مملكته هو يبني لي بيتا وأنا أثبت كرسيه إلى الأبد أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا ولأنزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك مين اللي كان قبل داود شاو وأقيمه في بيتي وملكوتي إلى الأبد ويكون كرسيه ثابتا إلى الأبد أنا لو جبت واحد يهودي يقول له الآيات دي مقصود بها مين هيقول لي مقصود بها سليمان اللي هو جه بعد داود على طول أقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك اللي هو سليمان أقول له طيب هل سليمان بنى له بيتا يقول لي اه حصل طب هل كرسيه ثبت الى الابد يقول لي لا يبقى الكلام ده مش على سليمان بس سليمان ده التفسير التاريخي لكن المسيح يسموه التفسير المسياني اللي هو مؤجل بقى وانا قلت لكم قبل كده في العهد القديم بالذات في عندنا ثلاث مستويات من التفسير تفسير تاريخي هيحصل دلوقتي زي ما ربنا قال لموسى هيجي بعدك نبي طلع يشوع بيقول لداود هقيم ملك بعدك طلع سليمان ده التفسير التاريخي وتفسير مسياني يعني بيرمي على المسيح اتاري اللي هيجي بعد موسى هو المسيح مش يشوع واللي يجي بعد داود المسيح مش سليمان يعني تفسير مترحم والتفسير الثالث اللي هو في حياتي انا الروحيه ان الله يتكلم معي انا في حياتي فبيقول له اقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك والمسيح من نسل داوود عشان كده معلمنا متى وهو بيفتتح الانجيل قال لهم هو ده اللي اتكلم عنه ناثان النبي مع داوود ابوكم اللي انتوا كنتوا مستنيينه واثبت مملكته مملكه المسيح مملكه تدوم الى الابد هو يبني لي بيتا تفتكروا المسيح قال عن الكنيسه وعن هذه الصخره ابني كنيستي المسيح هو اللي بنى الكنيسه الحقيقيه مش سليمان بدليل ان البيت الذي بناه سليمان اتهد عدة مرات واعيد بناؤه مرة في السبي ومرة ايام اشور مرة ايام بابل وبعدين رجع نحمية وعزرا يعيدوا بناؤه ولكن بعد كده اتهد وجه هيرودس الملك يعيد بناؤه وساعة ما المسيح دخل فيه قالوا له احنا بقالنا 46 سنة بنبني هذا الهيكل 46 سنة كانوا بيبنوا فيه من الضخامة ولكن حتى كل اللي عملوه دوت اتهد سنة 70 ميلادية على يد القائد الروماني اللي اسمه تيتوس ولم تقم له قائمة حتى الآن ده البيت اللي بناه سليمان امال ايه اثبته للابد ده اتاري مقصود بيها البيت الذي يبنيه السيد المسيح هو الكنيسة وفي آية جميلة قالها معلمنا بولس وبيته نحن احنا البيت والحجارة اللي بيبني بيها الكنيسة هي الشعب وكل يوم بيقف المقاول يمسك حجر يغطسه في المعمودية ويكمل بيه بناء الكنيسة كل يوم يجي لنا واحد نغطسه في المعمودية والبنا اللي هو الأب الكاهن يكمل بناء الكنيسة يقول عنها معلمنا بولس الرسول مبنيين معا بيتا روحيا للرب فالمسيح هو الذي يبني بيتا للآب السماوي وهو يبني لي بيتا وأنا أثبت كرسيه إلى الأبد أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا اذا كان الكلام بيتحقق ايراد في سليمان الحكيم فهو يتحقق 24 ايراد في المسيح ابن الاب الحقيقي انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا كلمة لا أنزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك الكلام ده فعلا اتحقق في سليمان لأن سليمان غلط وعبد أوثان لكن رجع تاب عكس شاول اللي غلط وبات مغضوب عليه لكن كمان هذا الكلام إشارة لأن المسيح هو تج- تجسيد رحمة الآب لأن الآب رحمنا عن طريق موت ابنه الوحيد هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فالمسيح هو الرحمة اللي جاية إلينا عشان نتذوق محبة الآب ورحمته عشان كده في البركة الرسولية نقول محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة الروح القدس وأقيمه في بيتي المسيح كائن في الكنيسة وملكوتي إلى الأبد طبعا ويكون كرسيه ثابتا إلى الأبد طبعا اليهود كانوا فاهمين ان الكلام ده اتقال عن سليمان وايضا فاهمين انه هيتحقق بالاكثر في المسيح اللي هم مستنيينه عشان كده معلمنا متى قال لهم شوفوا بقى هكلمكم عن مين عن يسوع المسيح ابن داوود اللي انتم مستنيينه حكاية ان نسل داوود هيجي منه المسيح جت في ايات كثيرة يعني في مزمور 132 يقول أقسم الرب لداود بالحق ولا يرجع عنه مش هيرجع عن هذا القسم من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك إن حفظ بنوك عهد وشهادات التي أعلمت يهمني كلمة من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك اللي هي مملكة داود وفي أشعياء النبي هناك نبوة عن خروج المسيح المسيا من نسل داوود يقول يخرج قضيب من جذع يسى يسى ده اللي هو مين ابو داوود وينبض غصن من اصوله طالع من اصل يسى ويقول كمان في نفس الإصحاح ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا أصل يسى تقول لي هو أصل يسى ولا طالع من يسى سفر الرؤيا يقول نفس الكلمة عن المسيح أنه هو أصل وذرية داود تحصل ازاي دي ازاي بقى اصل وازاي يبقى ذرية تقول لي اصل بسبب اللاهوت لان هو الخالق وذرية بسبب الناسوت لانه جاي من نسل داود فهو الاصل والذرية زي ما بنقول للعذراء افرح يا مريم الام والعبدة طب هي ام ولا عبدة ام من جهة الناسوت وعبدة من جهة اللاهوت وهي تقول له في صلاة الإجبية يا ابني وإلهي طب هو ابنك ولا إلهك تقول ابني من جهة الناسوت إلهي من جهة اللاهوت فالمسيح أصل وذرية داوود ومعلمنا متى في إنجيله يقول لليهود أنا جاي أكلمكم عن هذه الذرية اللي انتوا قاعدين مستنيينها وأيضا في سفر أشعياء إصحاح الأولاني كان أشعياء 11 الآية الأولى والثانية الثانية في أشعياء إصحاح 9 الآية 6 و7 دي آية أنتوا حافظينها لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة هنا الرياسة يبقى هيبقى ريس هيبقى ملك ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام كم صفة دول سبعة يهمني فيهم كلمة إلها يبقى في ابن هيتولد ابن ابن إنسان وهو بعينه هيبقى الله يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام وكملت الآية يقول إيه لنمو رياسته وللسلام لا نهاية يبقى الابن الموعود به في أشعياء هيكون المملكة بتاعته تدوم إلى الأبد وفين مملكة سليمان ما خلصت حتى ابنه اللي جه بعده كان غير حكيم زي ابوه كان غير حكيم وخلى المملكة تنقسم ويا دوبك تولى على سبط يهوذا ومعاه لاويين وبقية العشر أسباط ضاعوا منه وبقى مملكة أخرى لكن بالنسبة للنبوة بيقول لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داوود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا يبقى اليهودي اللي قاعد يدرس في الكتاب المقدس قاعد مستني يقول امتى يجي هذا الولد وهذا الابن اللي هتبقى الرياسة على كتفه وهيكون اسمه عجيب ومشير وإله قدير وأبا أبدي ورئيس السلام امتى يجي يطلع لنا معلمنا متى يقول اهو جه اللي انتوا قاعدين مستنيين وبرضه في سفر أرمية إصحاح 23 والآية 5 يقول ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداوود غصن بر عايزكم تفتكروا كلمة غصن هنستح... هنحتاجها واحنا بندرس في الأناجيل مش هقول لكم دلوقتي عشان أشوقكم ليه كلمة غصن كلمة مهمة جدا هتتكرر في النبوات وتتحقق في الأناجيل ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا اسمه هيبقى ايه الرب برنا هو الرب برنا دي اتحققت امتى لما المسيح جه وفدانا بدمه وبررنا باسمه فاليهودي المتدين اللي قاعد يدرس قاعد مستني امتى الايام دي تأتي ها ايام تأتي يقول الرب امتى يقوم غصن بر من اصل داوود امتى يجي هذا الملك الذي يملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض قاعدين مش لاقيين دي امتى تيجي الايام التي فيها يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا وامتى يتحقق فينا هذا الاسم الرب برنا يطلع لنا معلمنا متى يقول اهو جه اللي انتم مستنيينه في المزمور رقم 89 الآية 4 يقول فيها قطعت عهدا مع مختاري حلفت لداود عبدي إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك قطعت عهدا مع مختاري اللي أنا اخترته حلفت لداود عبدي إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك عشان كده هم قاعدين مستنيين وفي نفس المزمور الآية 19 و20 يقول جعلت عونا على قوي رفعت مختارا من بين الشعب وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده هنا كل النبوات دي بتتكلم وغيرها بقى غيرها يعني لو فيكم واحد مجتهد يقعد يجمع لنا الآيات اللي فيها نبوات عن إن داود هيجي من نسله المسيح اليهود بقى اللي كانوا وقتها كانوا فاهمين القصة دي وعارفين ان المسيا هيأتي من نسل داوود عشان كده المسيح في مرة سأل الفريسيين والكتبة قال لهم دي جت في متى 22 والآية 41 قال لهم ماذا تظنون في المسيح انتوا مفكرين ايه ابن من هو ده المسيح نفسه اللي بيسأل طبعا اللي بيسألهم مش فاهمين ان هو المسيح فقال لهم انتم مفكرين المسيح لما هيجي هيكون ابن مين فقالوا له ابن داود على طول يعني الاجابة حاضرة لان هم دارسين وفاهمين قالوا له ابن داود طبعا ساعتها المسيح سألهم سؤال ما عرفوش يجاوبوه قال لهم كيف يدعوه داود بالروح قائلا قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك قال الرب لربي هم طبعا المسيح بيكلمهم دول فاهمين ان المزمور ده بيتكلم عن المسيح قال الرب يعني الله لربي يعني المسيح بس مش فاهمين ان المسيح لما هيجي هيبقى ابن الله مش فاهمين دي ففاهمين كلمة قال الرب يعني الله قال الرب لربي يبقى الله قال للمسيح فقال لهم ازاي المسيح يبقى ابن داوود وداوود يقول عليه ده ربي ازاي يبقى ابنه وربه ما عرفوش يجاوب فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمه ومن ذلك اليوم لم يكسر احد ان يساله بته خافوا منه فان كان داوود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه طبعا انتم فاهمين وتعرفوا تجاوبوا ربه بسبب اللاهوت وابنه بسبب الناسوت كان يقدروا اليهود يفهموا الكلام ده السيد المسيح سابهم متعلقين قال لهم ازاي يقول عليه رب وهو ابنه ما عرفوش يجاوبوا وسابهم عشان يسيب الكنيسة بعد كده هي اللي تجاوب على هذا السؤال في مجمع أفسس اللي فيه اتكلموا عن اتحاد طبيعة اللاهوت بالناسوت في مرة برضو الجماعة اليهود في يوحنا اصحاح سبعة كانوا بيتخانقوا حوالين المسيح يقولوا هو ده ولا مش هو يوحنا سبعة والآية واحد واربعين كثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي هو ده اللي احنا مستنيينه آخرون قالوا هذا هو المسيح وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب أنه من نسل داوود ومن بيت لحم القرية التي كان داوود فيها يأتي المسيح طبعا دول كانوا مش عارفين حاجة خالص لا فاهمين ان المسيح من نسل داوود ولا فاهمين ان المسيح اتولد في بيت لحم ده هم مفكرين ان المسيح جاي من الجليل صحيح هو عاش في الجليل لكن اصلا اتولد فين في بيت لحم زي ما يكون مثلا ايه واحد اتولد في الصعيد وجه عاش مثلا في شبرا ويجي يقول لك ده فلان دوت راجل صعيدي اصلا تقول له لما هو مولود في شبرا يقول لك لا مش موجود في شبرا انت هو عاش في شبرا اه لكن هو اتولد في الحته الفلانيه فهم مش عارفين بس هم لما شايفين المسيح جليلي وعايش في الجليل ويتكلم باللغه الجليليه وتلامذته كلهم من الجليل ظنوا انه مولود في الجليل فقالوا الم يقل الكتاب انه من نسل داوود ومن بيت لحم القريه التي كان داوود فيها ياتي المسيح فحدث انشقاق في الجمع بسببه ولما جه نقوديموس قال لهم يا جماعة ده المسيح ده كرك كويس في الآية 352 قالوا إيه؟ أجابوه وقال له ألعلك أنت أيضا من الجليل فتش وانظر إنه لم يكن نبي من الجليل لكن على الأقل هم عارفين إن المسيح لما هيجي هيبقى من نسل داوود وهيتولد في بيت لحم والقصة دي كمان واضحة في ميلاد المسيح لما هيرودس جمع الناس الشيوخ والكتبة والعارفين وقال لهم أين يولد المسيح؟ على طول جاوبوه قالوا إيه؟ في بيت لحم اليهودية. بيت لحم دي المكان اللي اتولد فيه داوود. هيجي المسيح من نسل داوود من نفس البلد اللي اتولد منها فيها داوود. وفي سفر الأعمال الإصحاح الثاني معلمنا بطرس وهو بيوعظ الناس في يوم عيد العنصرة ما فاتش عليه ان هو يجيب سيرة ان المسيح هو ابن داوود عشان الناس اللي واقفة تآمن لان لو ما كانش قال لهم المعلومة دي لو قعد من هنا للسنة الجاية يتكلم عن المسيح مش هيأمن فقال لهم ايه الصح الثاني من اول الآية 25 جاب آية قالها داوود اللي فيها جسدي أيضا سيسكن على الرجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك قال لهم الآية دي قالها مين قالوا داوود طب الكلام اللي قاله داوود ده كان بيقول عن نفسه ولا عن حد تاني لو كان عن نفسه يبقى كان مفروض ان جسد داوود لما يندفن يقوم لانه قال لن تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا قال لهم ايها الرجال الاخوة يسوغ يعني يليق ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داوود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى اليوم داوود دفن امال قال الكلام ده عن مين قال لهم كده فاذ كان نبيا داوود كان نبي بيتكلم عن المستقبل وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب جسد ليجلس على كرسيه سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا قال لهم يسوع اللي انا بتكلم عنه هو ده اللي اتكلم عنه داوود زمان وقال ان هو هيقوم من الاموات بدليل انه نفسه مش هتترك في الهوية ولا جسده يرى فسادا وايضا في نفس السفر سفر الأعمال الصح 13 بولس الرسول الأولانية كان بطرس اللي بيتكلم المرة دي بطرس بولس في الآية 17 أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا يخبرهم عن المسيح قعد يحكي القصه لغاية الآية 22 قال لهم أقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئته من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع كان دايما لما يجي يتكلموا مع اليهود المدخل الوحيد اللي يصدقوا بيه ان الشخص ده هو المسيح اللي مستنيينه يقول لهم ان هو ابن داوود وايات كثيرة قيلت عن المسيح ان هو ابن داوود يعني مثلا لما عمل معجزة في مرة الناس قالوا لعل هذا هو ابن داوود الكلام ده معناه فعلا مستنيين واحد اللي هو هيبقى ابن داوود المرأة الكنعانية وهي بتصرخ قالت له ارحمني يا ابن داوود بالرغم انها كنعانية كنعانية يعني ايه يعني غريبة ما هياش من ضمن رعوية اسرائيل ايش ايش دراك يا امرأة يا غريبة انت ان المسيح هيجي من نسل داوود تقول ده كل الناس بتتكلم كل الناس بتقول ان هيجي المسيح من نسل داوود حتى انا الغريبة اللي عشت في وسط الناس لقطت المعلومة دي وقعدت اقول له ارحمني يا ابن داوود الرجل الاعمى قال له ارحمني يا ابن داوود لكن الاكثر من كده يوم دخول السيد المسيح الى اورشليم كان الهتاف اللي بيهتفوا بيه اصلنا الى ابن داوود مبارك الاتي باسم الرب اصلنا في الاعالي ويقولوا مباركه مملكه ابينا داوود عرفوا ان المسيح ده ابن داوود ودخوله الى اورشليم هو دخول الملك المنتصر اللي هيأسس مملكة داوود عشان كده قاعدين مستنيين هذا الابن الموعود به اللي هيحررهم ويخلصهم وينجيهم واللي تنطبق عليه كل النبوات حاجة سهلة جدا ان يجي بقى معلمنا متى يقول لهم انا هكلمكم عن ابن داود اما الكلمة التانية ابن ابراهيم بتهيالي احنا درسنا سفر التكوين واضح جدا ان اكتر من مرة يبقى في وعد من الله لابراهيم ان يجي من نسله المسيح تتبارك في نسلك جميع قبائل الارض ودي برضو اكدها معلمنا بولس الرسول في رسالته الى اهل غلاطيا الاصحاح الثلاث لما قال لهم ايه الكتاب السبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم طبعا هنا بيتكلم عن المسيح الذي جاء من نسل إبراهيم وبعدين يكمل يقول في الآية 16 وأما المواعيد فقيل في إبراهيم وفي نسله ومعلمنا بولس يقول لا يقول وفي الأمثال بكبير في إيه؟ نسله يعني ما اتكلمش عن كل الأمثال اللي جاية من إبراهيم ده بيتكلم عن واحد بس نسل إبراهيم اللي هو المسيح الآية دي مهمة في غلاطية 3 16 أما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول وفي الأمثال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد في نسلك الذي هو المسيح فزي ما اليهود مستنيين أن يكون المسيح ابن داود مستنيين أيضا أن يكون ابن إبراهيم عشان كده معلمنا متى وهو بيكتب لخصها لنا في الكلمتين دول هكتب لكم حاجة عن يسوع المسيح ابن داوود ابن إبراهيم طبعا بعد كده بدأ يمسكها بقى واحد واحد إبراهيم ولد إسحاق إسحاق ولد يعقوب قعد ماشي كده دي هناخدها لوحديها في مرة علشان يثبت إن فعلا المسيح ابن داوود وفعلا المسيح ابن إبراهيم ابن إبراهيم يعني ابن الموعد ابن داوود يعني الملك ابن ابراهيم يعني الفداء انتوا فاكرين قصه اسحاق يبقى الفادي وابن داوود يعني الملك الصفتين موجودين ابن داوود وابن ابراهيم نيجي بقى لمعلمنا مرقص نقول له وانت هتكلمنا عن مين يقول لي هكلمك عن نفس الشخص بس هسميه ابن الله قال له طب ما تلخبطوناش بقى هو ابن داوود ولا ابن الله انت طبعا عارفين الاجابه ابن الله من جهه اللاهوت وابن داوود من جهه النسوت حكايه ابن الله جت كتير جدا في العهد الجديد وإن كان طبعا في إشارة في العهد القديم جت في سفر الأمثال اللي هي بيقول ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت يعني حتى لو جه اليهودي مش مآمن بالكلام اللي أنا بقوله ويقول الله ملوش ابن نقول له طب والآية اللي جت في سفر الأمثال اللي بتقول ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت اسم ابنه هنا يبقى في ابن لله موجود حتى في العهد القديم صحيح ما فيش إشارة واضحة قوي زي ما جه في العهد الجديد لكن على الأقل موجوده في سفر الأمثال كلمة ابن الله جت كتير جدا في العهد الجديد يعني مثلا بعد ما معجزة المشي على الماء لما كان البحر مضطرب والمسيح جالهم في نص الليل ماشي على المية واقترب من السفينة وخافوا منه وبعدين بطرس قال له إن كنت أنت هو فأمرني إني أنزل على المية وأمره كان هيغرق لما دخل السفينة وسكتت الرياح يقول لك والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله في بعض الناس اللي مش مؤمنين بلاهوت المسيح بيقولوا ما فيش ولا مرة المسيح قال فيها ان هو الله او هو ابن الله يقول لهم ازاي ده انتوا بتفتروا لما الكتاب مليان حتى لو ما قالش لما يجي واحد يسجد له يقول له انت ابن الله لو هو مش ابن الله كان يقول له حاشا بلاش الكفر ده لكن كونه قبل السجود وقبل اللفظ معناها ان هو كده فعلا ابن الله ذات نفس الملاك جبرائيل غبريال الملاك وهو بيبشر العذراء قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة عليه تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله الملاك نفسه قال ان هو هيدعى ابن الله ويوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا إصحاح واحد والآية 34 بيقول الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله المسيح هو ابن الله وطبعا من اجمل العبارات اللي قالها معلمنا بطرس لما المسيح بيقول مين انا فاجاب سمعان وقال له انت هو المسيح ابن الله الحي رئيس الكهنة وهو بيحاكم المسيح قال له جاوبني بصراحة هل أنت هو المسيح ابن الله المسيح قال له انت قلت شق هدومه قال هو بيجد بدل ما كان يصدق ويآمن اعتبر كلام المسيح تجديف لان كلمة ابن الله معناها مساوي للاب في الجوهر هما بيعتبروا مش ممكن يكون حد مساوي للاب حتى الشياطين كانت تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول انت هو المسيح ابن الله فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لانهم كانوا قد عرفوا انه المسيح لان المسيح ما يحبش الشهاده من الشيطان في انجيل يوحنا تفتكروا القصه بتاعت مثنائيل لما قال له قبل ان دعاك فيلبس وانت تحت التين رايتك فاجاب نثنائيل وقال له يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل اللي احنا مستنيينه لانك قبلها على طول بيقول وجدنا مسيا اللي كتب عنه موسى والانبياء اجاب يسوع وقال له هل امنت لاني قلت لك اني رايتك تحت التينه سوف ترى اعظم من هذا وفي انجيل يوحنا لما السيد المسيح اتكلم عن سر التناول والناس اللي حواليه ما صدقوش الكلام وبدأوا يتشككوا ويسيبوه ويمشوا المسيح بص للتلاميذ ال 12 قال لهم ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا فأجاب سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد آمنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي دي مش مرة واحدة ولا ولا اثنين ولا عشرة ده الكتاب كله مليان بهذا اللقب الجميل انت هو المسيح ابن الله الحي في القصة بتاعت اقامة لعازر مرسى قالت له نعم يا سيد انا قد امنت ده قبل ما يقوم لعازر انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم قبل ما يقوم لعازر مش حال بعد ما قومه عملوا ايه وفي قصة الخصي الحبشي اللي عمده فلوبس الخصي بيسأل بيقول هو ذا ماء ماذا يمنع أن أعتمد فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله أخده وعمده عشان كده احنا مش بنعمد واحد كبير إلا لما يدرس الإيمان المسيحي ويقتنع بيه ويقبله ونمتحنه فيه ونسأله السؤال ده عن المعمودية هل امنت هل امنت هل امنت ويقول جحد الشيطان وبعدها يتجه ناحية الشرق ويقول الإيمان الأرثوذكسي أعترف لك أيها المسيح إلهي بكل نواويسك المخلصة إلى آخره أؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا لازم يقول بنود الإيمان المسيحي الأرثوذكسي كلمة ابن الله مش مفروض نفوتها من غير ما اشرح لكم ليه المسيح اسمه ابن الله
ببساطة كده وباختصار الله الذي نؤمن به هو ثالوث الموضوع في اللاهوت محتاج شرح كلنا بنؤمن بهذا الثالوث لكن جايز بعضنا مش فاهم التفاصيل يعني بنقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد هذا الاله الواحد فيه ثلاثة اقانيم ثلاثة ثلاثة ما تخافوش ما احناش مشركين لكن في ثلاثة ثلاثة الاب غير الابن غير الروح القدس الثلاثة واحد في الجوهر لكن ده غير ده غير ده زي لما اقول انت عندك عقل وعندك روح وعندك جسد العقل عقل ادمي مش عقل ملائكه طبعا ما فيش عقل عند الحيوانات العقل آدمي هيومن والجسد جسد آدمي مش بهيمي والروح روح آدمية يبقى الثلاثة جوهر واحد لكن ما اقدرش اقول العقل هو الروح مش كده وما اقدرش اقول الروح هي الجسد يبقى هنا بلخبط ومش ممكن الثلاثة ينفصلوا عن بعض طبعا فينا احنا كبشر لو انفصلوا الانسان يحصل له ايه يموت لكن عند الله ما فيش موت فمش ممكن ينفصلوا عن بعض انا عندي عقل وعندي روح وعندي جسد والثلاثة دول جوهر واحد جوهر واحد بمعنى ان هم بتاع بني ادم مش بتاع حيوان ولا بتاع ملاك ولا بتاع نبات دول بشر طبيعة البشر واحنا على صورة الله ومثاله فالله عنده ثلاثة برضه والثلاثة واحد ما اقدرش اقول انا ثلاثة انا واحد لكن فيا ثلاثة عناصر بالنسبة لي انا عقل وروح وجسد وما اقدرش الغي العقل او الغي الروح او الغي الجسد لكن الثلاثة واحد في الجوهر كذلك نفس النمط الاب غير الابن غير الروح القدس ما اقدرش اقول الاب اتصلب مش ممكن ما اقدرش اقول الروح القدس تجسد مش ممكن اللي تجسد هو مين الابن تتلخبطوش في دي طب ليه اسمه الابن لان الاب هو الاصل خارج منه اقنوم بطريقة اسمها الولادة عشان كده اسمه الاب وخارج منه اقنوم تاني بطريقة اسمها الانبثاق عشان كده اسمه ايه الروح يعني الروح القدس والابن خارجين من الاب بس الطريقة اللي خارج بيها الابن غير الطريقة اللي خارج بيها الروح القدس ايه هي ما نعرفش بس الكتاب المقدس قال لنا دي اسمها الولادة ودي اسمها الانبثاق فالمولود يبقى ايه ابن والمنبثق يبقى روح عشان الابن مولود من الاب عامل زي بالظبط شعاع النور اللي خارج من اللمبة ده أ- أبسط شرح يعني شعاع النور اللي خارج من اللمبة هل الشعاع لما بيخرج من اللمبة بينفصل عنها؟ مش بينفصل هل بيخرج مرة وخلصت ولا باستمرار في شعاع خارج لنا من اللمبة نور عشان كده لما جم يوصفوها في قانون الإيمان قالوا عن المسيح مولود من الآب قبل كل الدهور مولود غير مخلوق طب مولود ازاي نور من نور إله حق من إله حق عشان كده هو مولود وكلمة مولود بتلخبط الناس يقول لك يعني الله اتجوز وخلف نقول لا هي كلمة مولود ما تجيش غير على الجواز والخلفة طب ما احنا عندنا حاجة اسمها مولد الكهرباء مش في مولد الكهرباء بيولد الكهرباء وفي عندنا النار بتولد حرارة تتولد منها حرارة مش شرط كل ميلاد معناها فيه زواج فالله الآب خارج منه الابن خارج باستمرار زي خروج الشعاع من اللمبة بطريقة اسمها الولادة عشان كده وهو خارج منه اسمه الابن طب ده الكلام ده حصل من امتى ها؟ منذ الازل ملوش بداية وفي نفس اللحظة خارج منه الروح القدس بطريقة تانية اسمها الانبثاق منذ الازل عشان كده المسيح ابن والروح القدس روح ايه رايكم هلخبطكم شويه لو ان الروح القدس خارج من الاب بنفس الطريقه اللي خارج بها المسيح كنا هنسميه ايه الابن يبقى عندنا ابن واحد وابن اثنين يبقى الاب له ابنين لا الكلام ده مش موجود عشان كده خارج منه الروح القدس بطريقة أخرى إيه هي؟ ما نعرفش اسمها إيه؟ الانبثاق جماعة بتوع الفيزياء يشرحوا لنا النار يقول لك النار بتولد حرارة وينبعث منها الضوء كلمة ينبعث هي كلمة الانبثاق هل الحرارة اللي خارجة من النار هي بعينها النور اللي خارج من النار يغذيه هل ممكن يكون فيه نار من غير حرارة من غير ضوء مش ممكن هل ممكن نلاقي حرارة من غير نار او ضوء من غير نار مش ممكن فالنار واحدة خارج منها الضوء بطريقة غير خروج الحرارة عشان كده حتى في الفيزياء بتوع الطبيعة بيميزوا ما بين الاتنين في صفة واحدة بقى تبقى موجودة في الآب مش موجودة في الابن تعرفين هي ايه؟ انه آب الابن مش آب الصفة الوحيدة اللي بتميزه انه آب طب امال ايه الصفة الوحيدة اللي بتميز الابن؟ انه ابن محدش ابن غيره طب وصفة الروح القدس؟ الروح فهمتوا دي؟ يبقى هو متساويين لو قلت الاب خالق الابن خالق والروح القدس خالق والثلاثة كم خالق واحد إذا قلت الابن فادي الأب فادي والروح القدس فادي ودول كم فادي طب لو قلت الابن ابن تقول لي بس هو وحيد الابن الابن الوحيد أو بصيغة أخرى الابن مولود هو الوحيد المولود أقدر أقول الأب مولود؟ لا الأب والد الروح القدس مولود لا الروح القدس ايه منبسط فدي الصفة الوحيدة اللي بتميز الابن انه مولود الصفة الوحيدة اللي بتميز الروح القدس انه منبسط والصفة الوحيدة اللي بتميز الاب انه اصل او ينبوع بس انا بقى ايه خايف كلمة اصل وينبوع تفهمكم ان الاب اقدم من الابن والروح القدس او احسن منهم او اعظم منهم لا كلهم متساويين في الجوهر وفي الازليه عشان كده الابن اسمه ابن الله هذا الابن الوحيد هو بعينه جه دخل بطن العذراء مريم واخذ منها جسد واتحد بيه فبقى مولود امرأة هو بعينه بقى ابن الله ماشي على الارض ويقول انا كمان بقيت ابن انسان طول ما يتكلم عن نفسه يقول انا ابن الانسان فرحان بهذا اللقب وبيحبه ابن الانسان جالنا معلمنا متى يقول هكلمكم عن ابن الانسان ابن